بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين شغلناكم معنا في المحبة تحتمل كل شيء بموضوع التجربة والألم واحتمال الألم وكيف تعزي شخص متألم وشفنا أصدقاء أيوب إزاي طلعوا معزون إيه متعبون ولقينا إن في جمل وفي معاني لو اديتها لشخص مجرب أنت مش بتريحه حتى لو معاك حق في اللي بتقوله بس انت اديت دواء غلط الدواء ذاته مش سم هو دواء كويس بس ما ينفعش في الحالة دي ما ينفعش للمرض ده فهنا عاوزين نتكلم بقى طيب لو انا وكل يوم كلنا بنقابل ناس مجربين واحنا كمان بتعدي علينا ايام صعبة ايه بقى الاجابات الروحية الحكيمة المعزية اللي جت برضو في سفر ايوب اللي تخلينا نقول هو ده الصح أراجع السؤال اللي ابتدينا بيه الصبح لما لم أمت من الرحم صرخة كل متألم يا ريتني مت بدري لما لم أسلم الروح كنت أنا اللي مت طيب وما شفتش اليوم الصعب ده يبقى دي شدة الألم توصل الإنسان لهذا المعنى أو في أيوب 23 لما يعطى لشقي النور وحياة لمر النفس ليه واحد ياخد نور العين يعني ويعيش وهو يتمنى الموت في حاجات أقول لك قبل الإجابة قبل ما تفتح بقك لازم تتأكد من حاجة جواك والحاجة اللي جواك أرجوك حس بالمتألم بلاش تقوموا بمهمة تعزية الناس بحرفنة ما تعملوهاش تأدية واجب يعني مؤذية أكتر منها مريحة إما كانش جواك تعاطف حقيقي إحساس حقيقي أنت مش هتريح اللي قصادك وهنا دايما أذكر منظر ربنا يسوع له كل المجد لما راح لمريم ومرسى هل المسيح دريان ان العذر هيقوم ولا لا طبعا عارف ما هو رايح يقومه لما وصلوا للقبر البنتين انفجروا في العياط غصب عنهم عمل ايه المسيح بكى ما شخطش فيهم قال لهم ما تستنوا ما تشوفوا ما عمل ايه مفيش كلام زي كده بكاء المسيح معناه احساس ما يقدرش يقول لهم اسكتوا ولا يقول لهم ملكوش حد ولا فين ايمانكم ولا ما كلنا لها ولا يستاهل ولا ما يستاهل لا تعبانين فبكاؤه معاهم هدية زي الهدية اللي بعدها الإقامة من الموت أو المعجزة فأول حاجة أرجوك وانت بتسند مجرب حس بيه حط نفسك مطرح يا ريتك تعرف تبكي معاه لأن الوصية بتقول إيه بكاء مع الباكين مرة أبونا بولس حكى لنا حكاية كان في ست ابنها راح السماء وخصمة ربنا وما بتدخلش كنيسة بقالها سنين ومش قابلة تقابل كهنة وبعدين هو قرر يروح لها وبعدين يعني دخلته كده يعني بعدم احترام وفضل يقول لها يعني ما معناه انا مش عارف انت مستحمله التجربه دي ازاي اما انفجرت في العياط وهي بتعيط وبتلوم ربنا ابونا دمعته سبقته وفضل ساكت يسمعها ما يقولش ولا كلمة على بعد نص ساعة قالت له عارف يا بونا جالي ناس كتير تعبوني انت اول واحد تريحني مع انك ما قلتش حاجة سمعتني وباين عليك متأثر فعلا ولا دفعت عن ربنا ولا استغلطتني في كلمة هي نفسها قالت له انا ارتحت وانا بكب بدلق بشكي بحكي لانك ما عادتش تقول لي يصح وما يصحش ما تقوليش كده ربنا ايه ما سبتني سبتني ابرطم زي ما انا عاوزه ما انا تعبانه اذا اول حاجه ارجوكم حطوها فكره حس بالمتالم دي عملوها الاصدقاء دول بس ايه تراجعوا عنها يقولوا قعدوا معه على الارض سبعه ايام وسبعه ليالي ولم يكلموا احد بكلمه لانهم راوا ان كابته كانت عظيمه جدا عداكوا العيب يا ريتكم كملتوا كده اهو الاسبوع ده كان افضل اسبوع خدموا فيه ايوب قعدتهم جنبه بس ما سابوهوش صبح ليل ما سابوهوش وبيحبوه بجد لكن قاعدين جنبه من غير كلام في رأيي دي كانت مصبراه كتير لغاية ما ابتدى الكلام وابتدى التعب أيوب 32 ده بقى بعد الحوار الطويل اللي قلنا إيه المنازلات اللي بين أصدقاء أيوب وأيوب ويستفزوه ويرد عليهم في آخر الكلام قال لهم ها أنا ذا قد صبرت لكلامكم أصغيت إلى حججكم حتى فحصتم الأقوال فتأملت فيكم ده ده مين اللي بيكلم شاب الصغير اللي اسمه أليهو اللي كان قاعد يسمع النزال اللي بين التلاتة وأيوب ومستغلط أيوب ومستغلط التلاتة ولأنه صغير فضل ساكت يسمع بس قال لهم ليس من حج أيوب حج من يحاجج من حجة يعني كل اللي قلتوه لم يكن فيه حجة مقنعة ولا جواب منكم لكلام ما ريحتوش الراجل قلت حجج كتيرة قوي بس ليس فيكم من حجه ولا أعطاه جوابا شافيا يبقى بداية الكلام أرجوك تعاطف حس عشان كده الموضوع يا جماعة الخدمة دي خدمة صعبة ومش أي حد يعمل ما كانش قلبه طري يحس بالناس يبقى خلي بالك ما تروحش أحسن أو ما تتكلمش تاني حاجة لازم تطلب الحكمة تطلب الحكمة أنت بتتعامل مع شخص مكسر مجرح لما تدرسوا شوية في طب الطوارئ في حاجة اسمها لو لقيت واحد وقع واقع على ظهره لازم تشيله بطريقة يعني حساسة جدا لأنك لو شلته غلط ممكن تقطع له الحبل الشوكي ويتشل بقية عمره لأن أنت ما تعرفش هو وقع إزاي وإيه بالظبط اللي ملخلخ فيه يا ترى فيه عصب اتقطع ولا عظمة اتكسرت فلازم ليها طريقة للشيل لأنك مش فاهم الحادثة حصلت إزاي هي نفس الكلام أقوله على المكسر نفسيا المكسر نفسيا ده عاوزك تبقى ايديك حساسة جدا وانت بتتعامل من هنا لازم حكمة أرجوك وانت رايح تعزي شخص مجرب لازم تطلب الحكمة لازم شخص عنده مرض خطير وهو كان عشمان يخف والنتائج بتقول مش هيخف الحاجات الصعبة التقيلة دي صلي لأن الموضوع محتاج حكمة نازلة من فوق يا رب اديني حكمة أريحه ما تعبوش أسنده ما وجعوش أشيل معاه ما شيلوش لأن ممكن تكون جاي تشيل معاه شيلته جاي تشيله كسرته طبيا ده وارد نفسيا كمان وارد فعشان كده أول حاجة حس بيه اتنين اطلب الحكمة وده اللي فضل أليه يعمله أليه هو الحكيم الشاب الصغير اللي قال كلام حكمة في الآخر لغاية ما ربنا ابتدى يتكلم في آخر السفر قال أنا قاعد أسمع وكان طبعا بيصلي فالراجل ده كان حكيم القدير لا ندركه عظيم القوة والحق كثير البر لا يجاوب يعني إيه إدراك الله وحكمته مش سهلة طب على الأقل قول له يا رب اديني حكمة افهمك لكن بالسهل كده بتقول أصل ربنا يقصد ليه قعدت جنبه يعني خلاص فهمت اللي ربنا يقصده ما تقصدوش بالراحة يا أخي عارف عامل نفسك أبو العريف ليه ما بالراحة شوية أول إجابة يبقى حاجتين تعملهم قبل ما تفتح بقك تحس وتطلب الحكمة تحس دي يعني تراجع قلبك فاكرين الآية اللي حفظناها لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة قد صرت هو النحاس لما يطن يعمل إيه صداع إنما الحب لما يزيد ما يعملش صداع أجمل علاج والناس بتعرف تميز اللي بيحبها ولا جاي يعمل واجب والواجب أحيانا بلاش منه أحسن لكن الناس بتعرف تميز ده بيحبني بجد ده موجوع معايا بجد ده خايف عليا بجد ده حاسس بيا بجد الناس بتعرف احنا كلنا نعرف نميز مين اللي حاسس بينا ومين اللي هو بيقول كلام شغلته يعني اول اجابه نموذجيه بقى اجابات نموذجيه تستغربوا اول اجابه مفهومها او مضمونها الله أعلم أو الله يعلم يعني لو واحد بيقول لك ليه حصل فيا كده أرجوك ما تقولوش عشان عشان تبقى هتفتي هتألف أنت لازم تقول له أنا مش عارف أنا مش عارف مش عارف ليه أنت بالذات في الوقت ده يحصل لك ده مش عارف قول مش عارف لأن ممكن مش عارف تكون هي الإجابة المريحة لأنه ممكن الناس كلها بتقول له هي واضحة هي الإجابة واضحة وهو مش مقتنع بالإجابة فأنت لما تقول له العلم عند الله ساعات دي تكون أفضل إجابة والحقيقة أنت ما بتقولش غير اللي قاله الإنجيل بص في أيوب 33 لماذا تخاصمه كل أموره لا يجاوب عنها يعني إيه حكمته عالية مهما عرفنا دايما حساباته عالية أوي فلا يمكن تجيب آخر ربنا فمهما اجتهدنا في الإجابة تظل القاعدة ما أبعد أحكامه عن الفحص ليه الشاب ده في الوقت ده يروح السماء والتاني اللي كان قاعد جنبه ما حصلوش حاجة ده في البطرسية كانوا ثلاث ستات والرابعة وسطيهم التلاتة راحوا السماء والرابعة اللي وسطيهم طلعت من غير ولا حاجة ولا شظ بكلمها تقول لي أنا مش عارفة مش عارفة إيه اللي بيحصل تلاتة حواليا راحوا السماء وأنا وسطيهم قعدت بس صدوا عني هم الشظايم قبلها بدقيقة كنت تعبانة بتاخد علاج ربنا يشفيها فقعدت لما قعدت على الكنبة وهم واقفين الانفجار اللي حصل طير التلاتة راحوا السماء وهي طالعة بشظايا خفيفة ولا حاجة ولا جرح حكمتك يا رب تقدر تقول لي بقى أصلها وفصلها ماجي دي الطفلة الجميلة بتاعتنا اللي راحت السماء أختها قبلها بدقايق خدتها واحدة صاحبتها طلعت تلعب بره الكنيسة كانت راحت التاني حكمتك يا رب كل حاجة كده حوادث تلاقي الناس اتعجنت مع بعض يطلع واحد سليم والتاني في السماء ايه ده نفس المرض ياخد نفس العلاج واحد يتحسن تماما واحد يركض ايه هو اللي بيحصل ده تؤخذ الواحدة وايه تترك الاخرى طب بأي حسابات هو عارف مين يقدر يجاوب على الأسئلة دي فأنت لما تيجي كخادم يسألوك سؤال ليه حصل معايا كده أول إجابة صدقني أنا مش عارف أجاوبك ولما بتقول كده على فكرة أنت مش بتكبس الشخص بالعكس بتقول له أنا زيك معرفش الإجابة أنت مش عارف وأنا مش عارف لأنها أعلى مننا في السماء نعرف لكن دلوقتي مش لازم نعرف انظر إلى السماوات وأبصر ده كل ده بقى كلام الحكمة اللي جه في آخر السفر لاحظ الغمام إنها أعلى منك أعلى منك الحكمة دي أعلى إن أخطأت فماذا فعلت به هو أنت فاكر لما غلطت ضريت ربنا يعني فبينتقم يبقى فاكرين الفكرة بتاعت الغلطة بتجيب علقة لا إن أخطأت عملت يعني هو يعني ربنا اتأذى قوي فبيطلعه منك يعني وإن كسرت معاصيك فماذا عملت له وإن كنت بارا فماذا أعطيته أو ماذا يأخذ من يدك يعني إيه كل اللي ربط بين الخطية والتجربة أو بين البر وعدم التجربة الحقيقة هنا بيترد عليه أنه لا خطيتك بتضر ربنا ولا برك إيه بينفع ربنا هو الحقيقة الموضوع يخصك أنت خطيتك بتأذيك وبرك بيفيدك لكن من ناحية ربنا هو مش لا كسبان ولا خسران ده, ده تبرير بس لفكرة ايه مش بالضرورة خالص تكون الأحداث دي مرتبطة بخطية شخص يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه يا لعمقه مين يجيب آخره بقى ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء أرجوكم اتعودوا ما تستعجلوش في إجابة سؤال ليه بيحصل كده لأن الإجابة الأولى ربنا عارف ربنا عارف على فكرة مش توزيع يعني مش بتوزع الزبون ربنا عارف هي دي الحقيقة هو عارف بيعمل ايه بس أنا مش عارف هو فاهم بيعمل ايه بس أنا مش فاهم زي ايه يا جماعة في مريض بيبقى متعب يزهق الدكتور الدكتور عنده خبرة مثلا 30 سنة مذاكرة وشغل وبعدين يكتب روشته فيبتدي المريض يقول له معلش يا دكتور عاوز افهم كتبت الدواء ده ليه بالذات اللهم طولك يا روح طيب الدواء ده ويبتدي يشرح له طب ليه الانتيبيوتيك ده مش ده انا يعني لازم اشرح له 30 سنه ما هي هتوصل لكده ففي الاخر يا ابني انت مريض خد الدواء وامشي عاوز تخف خد الدواء وامشي انما انت عاوزنا اشرح لك كل حاجه بعدين بقى يتفلسف طب وايه بقى ال side effects ايه ال side effects يعني احتمال اللي هي ايه الاعراض الجانبيه ده امتحان شفوي انت عيان انا كتبت دواء تثق فيا تسمع الكلام تروح تخف شوف لك مره دكتور قال ان النوع ده بديله الروشته واديله قلم واقول له تحب تكتب ايه عشان اكبسه شويه ومره واحد تاني يقول لي انا بطرده من العياده انا بقول له شوف دكتور غيري انا اقصد ايه اذا كنا احنا ما بنفهمش في الحاجات دي يعني انت بتروح لدكتور السنان ما انتش عارف هينخور ويعمل ايه لكن هو بتفتح بقك وتغمض عينك وتقول يا رب استر مع دكتور سنان مع ربنا بتحقق معاه عشان تساله هتعمل ايه بالظبط وتقول لي قبل ما تعمل انت بتدي ثقتك لانسان بتدخل تحت ايد جراح يخدرك ينيمك يفتح بطنك ويشتغل هتقعد تقول له هتعمل ايه بالظبط طب خليني صاحي عشان اشوف تشوف ايه انت يا من تسلم لانسان الا تسلم لله الله يعلم تاني اجابه اذا الله يعلم وانت لا تعلم دي حقيقه الله يعلم لكن من حقك تفهم خلي بالكوا بقى هل ده معناه مش من حقي خالص افهم لا على فكره من حقك بس خلي بالك في حاجات ما بتتفهمش بسرعه زي القاعده اللي بتقول لست تفهم بعد ها ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد صدقوني في تجارب كتيره بعد سنين تصحى في يوم كده تقول فهمت بعد سنين هديكم مثلا يوسف ابن يعقوب اخواته رموا في البير فاهم حاجة؟ لا جم يطلعوه من البير لقوا الاسماعيليين خدوه باعوه فاهم حاجة؟ لا راح مصر اشتغل واشتغل مؤدب جت الست جابت له مصيبة اتسجن فاهم حاجة؟ لا السجن مشي زي الألف وكان المفروض يترقى ويطلع من السجن لأن في وزير هيشفع فيه الوزير نسي فاهم حاجة؟ لا بقاله 14 سنة مش فاهم ولا حاجة عمال يتلطش ومش فاهم والولد كويس وبيصلي وما غلطش تسأله فاهم ايه اللي بيحصل يقول لك لا مش فاهم حاجة لغاية ما في يوم قالوا له فرعون عاوزك قلت كملت بقى مش ناقصة غير فرعون يقطع رقبتنا راح عند فرعون طلع لرجل ثاني على مصر مخلص العالم فاهم حاجة؟ آه أتاري كان لازم ده كله يحصل عشان أنقذ العالم وأنقذ أبويا اللي بموت فيه وأنقذ إخواتي من المجاعة بس خدت 14 سنة عشان يفهم الموضوع مش هيتفهم في يوم وليلة فربنا ناوي يفهمه ما كانش قادر هيقول له ازاي بقى تفتكروا يقدر يقول له من اول يوم معلش حبيبي هرميك في البير وتعيط شويه عشان بكره بعد شويتين كده هيبقى لك دور مهم دور مهم انا مش عاوز العب اللعبه دي طلعني من البير ووديني لابويا لا ما هو ربنا مش هينفع يقول لنا هيعمل معانا ايه بس هينفع يفسر لنا عمل معانا ايه في يوم ما لازم هيفسر ويمسح الله كل ايه دمع من عم. من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة دي بقى حكمة إلهية ده ربنا اللي قال الآية دي قال له تعالى يا أيوب بقى أنت ظلمت القضاء بصوا التعبير الجميل ده أيوب ظلم القضاء يعني إيه ظلم القضاء هو اتهم القاضي بأنه ظالم يبقى مين اللي ظلم أيوب ظلم ربنا لأنه اتهمه بالظلم وهو لا يعرف يعني أيوب بقى يحاكم ربنا على تصرفاته فقال له حبيبي انت بتظلم القضاء بلا معرفة عارفين زي يا جماعة الفتاوى بتاعت الشعب المصري قاضي ياخد حكم مش عارف تأبيده فتلاقي نص اللي قاعدين ده ظلم انت بتفهم حاجة في القانون لا قريت حيثيات القضية لا عارف المتهم ده عمل ايه لا بس حرام التأبيد الواحد عنده عيال انت انت بتظلم القضاء ده القاضي كان هيدي اعدام ونزلها لتأبيد يعني يعتبر رحيم بس انت قاعد باشا تحكم على القاضي فاهمين الفكرة احنا قاعدين نعمل كده الناس بتحاكم ربنا كأن ربنا ده مش عارف شغله المهم أول إجابة هي الله يعلم تاني إجابة اسأل ربنا لما حد يكون مجروح وتعبان ومقهور قول له ما تيجي نصلي ونقول له يا رب فهمني ريحني برد قلبي دي إجابة مريحة على فكرة لأنك أنت مش بتقول له أنا هقول لك الإجابة لا أنت بتقول له أنا ما أعرفش لكن ضمنيا بتقول له أنت من حقك تعرف الإجابة بس مش هتيجي غير منه هو الوحيد اللي ريح أيوب في الكلام آخر ثلاث إصحاحات لما ربنا اتكلم فضل ساكت ساكت ساكت ولما أيوب سكت عشان يسمع ربنا وربنا ابتدى يتكلم أيوب ارتاح وبقى حط راسه في الأرض وقال له أنا آسف أنا برطمت أنا غلطت في الكلام إذا الصلاة هي الحل بس ما تقولش للي قدامك صلي بالطريقة التقليدية لأن هو على آخره أنت بتقول له إيه عاوز تفهم عاوز ترتاح ما عنديش رد وما عنديش راحة تعال نصلي تعال نصلي تعال نقول له أنا تعبان تعال نشكي له أنا مش فاهم حقك تقول له كده يرتاح الشخص إنه يقول له يا رب فهمني أو ريحني رد علي اسندني إذا قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه شوف التعبير الجميل ده فاصبر له أليه كان بيقول كده الحكيم الصغير ده قال له إذا كنت لسه مش فاهم هو قدامه الدعوة طول بالك هيرد الدعوة قدامه أصبر له يعني إيه هيرد صدقني هيرد لكن هناك دعوة عارفين الدعوة اللي هي بتاعت المحكمة كده يعني أنت دعيت وطلبت عاوز أفهم يا رب حاضر يا حبيبي بس حاضر بتاعت ربنا آه ساعات تطول شوي أنصت إلى هذا يا أيوب وقف وتأمل بعجائب الله تاني اسأل ربنا أفضل من سؤال البشر يعني علم المجرب علمه كلمات مفيدة بدل ما تدخل معاه في حوار عقلاني جاف فلسفي ليه ومش ليه قول له ما تيجي تقول اسندني يا رب فهمني يا رب سامحني ارفع عني شيل معايا خفف عني اديك بتقول له كلام مفيد نادي على ربنا ما بتقولوش اكتر من كده بلاش تقول لو ليك دل على المريض ده او على المجرب ده حبيبي كلمة ليه وليه ليه مش هتريحك انما كلمة اعمل ايه تريحك بدل ما تفضل تقول له ليه عملت كده قول له انا عاوزك تسندني انا مش مش هحاسبك على احكامك وحتى مش مستعجل تشرح لي بس انا تعبان انا تعبان محتاج راحه مش لازم افهم بس شوف لك حل في أنا بقى إجابة ثلاثة الله يعطي العزاء والجزاء يعني إيه أيوب 33 يقول إيه يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بر يعني إيه لما كانوا الجماعة أصحابه بيحاولوا يردوا على أسئلته قال لهم أنتوا أطباء بطالين يعني أطباء روحيين بس بطالين ومرة تاني قال لهم أنتم معزون متعبون لأنه عمالين يتفلسفوا هو أفضل حل كان إيه إنك تقول له بص أنا مش هعرف أعزيك صدقني ما حد هيقدر يعزيك غير ربنا اللي جربك هو اللي هيعزيك وفي شعار قاله أشعياء بمسمى المسيح أنا هو معزيكم أنا هو معزيكم يعني ما فيش حد بيعزي غير ربنا فهنا خليك خادم مقتنع انك مش انت اللي هتعزي دورك كخادم بتريح الشخص المجرب انك تجيب المسيح وتدخل بيه وتسيبه في البيت ده التعبير ده قاله لنا سيدنا الانبا تودروس من من عشر سنين قال شطارة أي كاهن ياخد المسيح يدخل بيه الافتقاد يدخل البيت يسيبه ويمشي يسيب المسيح في البيت فأنت بتربط المجرب بالمسيح وهو عليه الشغل كله تقول له بقى وصلته انه يقرا انجيل يسمع وعظه وصلته يرفع ايده وصلته يتنهد لربنا بس حطيت المسيح في دماغه هو اللي عليه الشغل بقى هو اللي فيه الشفاء يبقى هنا الاجابه الثالثه انا كلامي مش هيريحك انا مش هعرف اخفف عنك بس انا واثق ان ربنا قادر يخفف عنك يبقى اول اجابه ربنا عارف بيعمل ايه تاني اجابه كانت ايه اسأل ربنا ثالث إجابة حاجة شبهها ربنا هو اللي هيعزيك وهيجازيك يجازيك خير طبعا فاهمينها ما تقولهاش بالمعنى الم... يعني بس يعزيك دي أهم بالنسبة للإنسان في المرحلة دي التعزية من الله المعزي ما فيش بني آدم يقدر يعزي إن لم يكن ممتلئ بالله ممتلئ بالروح والمكافأة لمن يحتمل التأديب بس يمكن دي ما تتقالش بدري لأن زي ما قلنا لو قلت لواحد ليك مكافأة طوبى لمن يؤدبه الرب يقول لك مش عاوز التأديب ولا الطوبة ولا المكافأة لكن by time تقول لازم يا حبيبي انت ربنا محوش لك حاجة كبيرة في السماء انت كده مش بتكذب انت كده بتقول اللي قاله الإنجيل إذا انتظر العزاء والجزاء في الأيام الصعبة مرة واحدة قالت لي طول عمري بترعب من الكيماوي وجالي cancer وانا مجرباه في امي وستي فعارفه عذابه فلقيت نفسي مرعوبه من الكيماوي هضطر اخد كيماوي فضلت اقول له بص بقى انت جايب لي التجربه وانا مش زعلانه وقبلها من ايدك وابوس ايدك عليه بس عاوزه وقت الكيماوي اللي انا بترعب منه اشوفك فيه واحس بيك لما خلصت الجلسات جت تعيط تقول لي الجلسات خلصت قلت لها يعني ايه خلصت؟ قالت لي خلصت خفيت قلت لها خفيتي طب مبروك قالت لي لا زعلانه احلى ساعات في عمري وانا متعلق لي الكيماوي حاسه اني في السماء كل صلوه بصليها طايره عمري ما حسيت بالعزاء ده زي ما حسيت بيه في الوقت ده لانها اتفقت مع ربنا على كده انه انا خايف فانا قابله منك بس انا عاوزه ايه تعزيه دوقها أتون النار ما اتمنعش عن التلات فتية بس اللي حصل ايه أتون النار بقى أحلى فسحة في عمرهم وأجمل وقت لكن النار اشتغلت ربنا مش دايما يزيح التجربة لكن ربنا ممكن يدوقك تعزيات تخليك تقول نفسي في التجربة دي ما تخلص لأني كنت في السماء دي حكمة ربنا رابع إجابة الإجابة دي بالذات لازم تطبق بقى إيه بحكمة عالية أوي يعني إمتى توصل للشخص ما تفضلش تلوم ربنا والناس لأن ده مش هيريحك خلي بالكم اللي عاد دايما يلوم ربنا والناس ما بيرتاحش لأنه ساعات يبقى في جزء عليه ساعات مش دايما هنا الاعتراف المتواضع أنا كمان مش حلو وأنا استاهل التأديب ده لوحده على فكرة بداية التعزية وبداية الحل أيوب ما ارتاحش غير لما اعترف أنا فعلا كنت طالع فيها وما ما بيعجبنيش العجب وشايف روح يقول يكتم الكبرياء عن الرجل يعني ايه اتاري في كبرياء في قلب ايوب واحنا كلنا فينا كبرياء والكبرياء ده يودي جهنم انت لو دقت لحظة من جهنم هتقول له أدبني المئة سنة اللي عايشهم على الأرض بالكبرياء بيدخلوا الناس جهنم فأنت جزء من الإجابة السليمة بس دي لازم بقول لكم تتقال في الوقت المناسب وبحكمة وبحب وإحساس وصلاة لكن لو لقيت اللي قدامك عمال يشلت ويلخبط ويلوم الدنيا كلها والبشر وقول له وهو أنت برضه بريء خالص يعني مفيش ولا غلطة عندك مش متسبب بأي درجة في الأزمة دي طبعا خلي بالكم في حوادث وفي حاجات فعلا الإنسان ملوش فيها أدنى دور لكن في حاجات لا ليه دور يقدر داود يقول إن موت ابنه هو ملوش دور فيه لا بعيد عنكم هو عارف كويس إنه كان متسبب يقدر داود يقول إن عملة أبشالوم هو ملوش فيها دور هو ما رباش أبشالوم ما ربهوش فأبشالوم بقى كله شر فإذا هو ما يقدرش ما يلومش نفسه ما تقولهاش للإنسان وهو واقع وتعبان لكن لو لقيته ساق فيها وطايح في ربنا وفي الدنيا مش هيرتاح اللي هيريحه إنه يبكي ويقول أنا كمان غلط يا دي صدقوني بتغسل قلبه أول ما الواحد يوطي راسه ويقول أنا عمال ألوم ربنا وألوم الناس لكن بصراحة اللوم كله يقع عليا دي أول لحظة تعزية حقيقية اللي فيها توبة ده أيوب قالها بطريقة تاني قال أنا هحط راسي في الأرض في الآخر خالص في أيوب 41 في أيوب 34 يقول يجازي الإنسان على فعله وينيل الرجل كطريقه فحقا إن الله لا يفعل سوءا والقدير لا يعوج القضاء اتهمته ان هو معوج القضاء لا يا ايوب لا معلش ما تظلمش كده ربنا ما بيظلمش حد ربنا برضه ايه عادل وقال في حته تاني ده كلام اليهو الحكيم لكنه اضاف الى خطيته كان بيتكلم عن ايوب معصيه يصفق بيننا ويكثر كلامه على الله يعني ايوب بيكتر الكلام على ربنا عمال يخبط برضه ده مش صح ما تتقالش بدري ها تاني لكن دي أحد أدوات المعالج دي أحد أدوات المعالج مرة جالي واحد متغاظ جدا لأنه خد له سنة سجن ليه؟ لأنه كان مرتشي فلبس قضية وزعلان من ربنا جدا ومتغاظ جدا وازاي اتسجن سنة وازاي فضلت حايل في الاول واقول له ربنا برضو بيحبك وهي عدت اهي واديك طلعت وقدامك مستقبل وممكن اللي فات مات ونعيش كويس وهو على نغم واحده انا انا حرام اللي حصل ده حرام انا بقى يعني سخنت بقى قلت له ايه هو انت ما كنتش غلطان ولا ايه خبطته خبط خليني فوق بقى قال لي ما بس ما كانتش تستاهل قلت له يعني مش تستاهل اتمسكت عليك قضية تقدر تقول انك مظلوم فعلا ولا جاني قال لي لا جاني قلت له طب خلاص امال عامل هوسة ليه عمال تقول ربنا ربنا ربنا لا برضو بقى طول ما انت بتعمل كده مش هترتاح مش هتتوب مش هتتعدل هتفضل مخاصم ربنا ومخاصم نفسك قول انا غلطت واتأدبت وربنا سامحني وعدت ونعيش بقى خلاص ما حصلش حاجه ففي وقت الواحد لازم يصارح نفسه ويقول أنا متسبب بدرجة عارفين داود بيعجبني في الحتة دي أوي داود في مرة تسبب في مصيبة كارثة راح كان هربان من شاول فالتجأ في قرية اسمها نوب كلها كهنة كان فيها 80 كاهن بعيلته كلهم ناس طيبين وقرية زي الأديورة كده وبعدين لما راح هناك لمح واحد من رجالة شاول فعرف انه هيتبلغ عنه فقال لابونا اللي هناك ايه بص معلش انا ايه مستعجل فانا ايه على الصبح كده همشي ما عندكش سيف الاقيش عندك سيف قال له عندنا سيف جلياط اللي كنت موته من زمان قال له بس ده عزه ده ناخده معايا ده ومرضاش يقول ابونا اللي هناك رئيس الكهنة انه هربان من شاول وجاء الفجر خد بعضه وجري راح التاني بلغ شاول فشاول استدعى التمانين كان انتوا بتخبوا داود مني قالوا له يستخبى منك ليه مش ده الراجل بتاعك بسذاجة هم فاهمين كده لأن داود كان معروف عند الناس أنه قائد من قوات شاول هو في حد أصدق وأحسن من داود عندك قال لهم انتوا هتضحكوا عليا ولا إيه انتوا خبيتوا داود مني انتوا خدعتوني والجماعة واقفين مش مصدقين وقطع رقبة التمانين كاهن شاول هرب واحد شاب صغير هرب وقعد يدور على داود وراح له في الجبل وحكى له قال له العيلة كلها اتقتلت داود بمنتهى ال أقول إيه الشهامة الجدعنة الثقة بالنفس قال له أنا سببت لبيت أبيك أنا يا ابني السبب في واحد يقدر يقول أنا السبب في موت 80 بني آدم وهو مش سبب هو شاول هو السبب الأساسي شاول مجنون شاول مفتري لكن هو تسبب بقدر لأنه خبأ عن أبونا أنه هربان من شاول فما كبرش اعترف قال له أنا سبب لكنك أنت عندي محفوظ هنا ال ال الصدق مع النفس بيريح ان الواحد يقول انا برضو كنت سبب تيجي ام ساعات تقول لي ايه الكنيسه مقصره مع عيالنا عيالنا قاعدين على القهاوي وعلى الفيسبوك وضايعين وابني مدمن والكنيسه ما بتجريش وراه وتفضل طايحه كده طيب حاضر نحاول ونجري وبعدين بقى تسوق فيها اقول لها وهو يعني كان مولود مدمن مش كان تحت ايدك عشر سنين وهو طفل ما تزرعش في الكنيسة عدل ليه ما ربتهوش كويس ليه ما كانش وصل لكده تتخض بقى ما اصلها كمان جاية تلوم تلوم تلوم هي مش هترتاح ومش هتخف كده ساعات تبقى المواجهة ضرورية بس بحساب وبحكمة وبروح الصلاة ان انا فوق اللي قصادي لا هتفضل غاسل ايديك وكأنك مالكش اي دور في المصيبة دي لا الحقيقة مفيش شاب وصل للادمان بيته مثالي ما نقدرش نقول كده معلش لازم كان في شوية أخطاء أنا عارف العالم وحش وأصدقاء السوء لكن كمان ما يخلاش الأمر إن لازم البيت كان فيه حاجات مش مظبوط كان فيه تقصير بدرجة فما ينفعش نفضل نلوم الكنيسة والظروف وخلاص آه عذرة كان له حكمة جميلة قوي بنفس المعنى اللي بنقوله ده بعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وأثامنا العظيمة قد جازيتنا يا إلهنا بأقل من آثامنا يعني اللي عملته فينا رب أقل من اللي نستاهله يا سلام لو المجرب قال كده لو أي مجرب يقول له يا رب أنا أستاهل أكتر من كده مهما عملت فيا أنا إنسان وحش كتر خيرك إنك يعني على قد كده وبس إجابة خمسة الإجابة دي مهمة جداً الصليب هو الحل الجذري للمجرب يعني ايه الصليب بقى يعني المبدأ بتاع ربنا يسمح لك بالوجع بس هو توجع معاك يديك كاس مر بس ياخد أول شفطة منها الله لا يمنع الألم عن أولاده ولكنه جاء وتألم عنا ولأجلنا وأكثر منا عشان الألم ضروري لما حد بيجي يقول لي ربنا ظالم لأنه عذبني أقول له ظالم إزاي إذا كان اتعذب أكتر منك يبقى الصليب هنا يرد صورة الصليب هذا هو إلهنا الذي نعبده متألم معذب من أجلنا وهو بريء ترد على أي واحد بيتهم ربنا بالقسوة لما واحد يجي يقول لي ما هو ربنا مش حاسس بيه أقول له لا إلا دي قول اي حاجة الا دي مش حاسس بيك ازاي اتظلمت اتظلم اكتر منك اتهنت اتهن اكتر منك جعت جع اكتر منك اتضربت اتضرب اكتر منك اتذليت اتذل اكتر منك قول لي حاجة هو مش اكتر منك فيها مش هتقدر فما ينفعش تلومه لانه كل ده عشانك كمان فما ينفعش تقلب بقى وتقول هو اصله مش حاسس لا مش حاسس ازاي فالصليب هو الحل بمعنى ايه لو انا ما عنديش اجابة ليه بيحصل كده ومش عاوز اريح بدي صليب للشخص اقول له امسكه او ادي له صورة صليب اقول له حطها قصاد عينيك وانت بتتعذب بص على العذاب ده العذاب ده يشفي العذاب ده فاكرين تفكركم بايه دي بالحية النحاسية لما يتلدع يهودي زمان والسم يمشي في جسمه بيصرخ موسى يعمل له ايه يحط له الحية النحاسية يبص عليها يلاقي جسمه بارد وخف فهمتوا الفكرة زي بالموت داس الموت بالآلام الشافية المحيية يبقى آلام المسيح تشفي من وجع القلب تشفي من التذمر تشفي من الاعتراض اللي جوه الإنسان تفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم يعني بص على اللي استحمل أكتر منك عشان ما تقعش إجابة ستة الأبدية هي الحل بمعنى إيه؟ يعني إيه الأبدية هي الحل؟ تاني ما زلت في السؤال الصعب ليه؟ ليه ربنا الحلو الطيب بيسيبنا نتعذب؟ سؤال تعب أيوب وتعب أصحاب أيوب وفي الآخر ربنا جاوب الله يسمح لنا بالآلام عشان السماء مش عشان الأرض الآلام دي جزء من رحلة السام ضرورة لدخول السام الدواء اللي بيشفي من الأرض ويدخل السام عين ربنا على الحياة الأبدية الحياة الأبدية دي تطلع كام سنة مليون كذا مليون مش كده طيب النهاردة انت هتعيش كام سنة مئة سنة يلا نكرمك لو اخترت ان المئة سنة عذاب مئة سنة عذاب وقصادها مليون سنة هناء وراحة أو اقلب مئة سنة راحة ومليون سنة عذاب اختار محتاجة دي تفكير تختار مية تعب ومليون راحة ولا مية راحة ومليون تعب اللي بيفكر في النهاردة احنا كبشر ما بنفكرش في بكرة أنا عاوز أرتاح هنا أنا عاوز مش عاوز أعيا هنا مش عاوز حوادث هنا مش عاوز فقر هنا مش عاوز صداع مش عاوز مغص مش عاوز ظلم انا عاوز انام واكل طب ما هتروح جهنم تقعد مليون سنة بقى ده مليون دي قليل طيب هي حقيقة واحدة إذا كان ربنا مركز على السماء يبقى تهون الدنيا بكل وجح يبقى اللي بيصبر أي إنسان على ألمه مهما كان ألمه هي نظرة للمستقبل آلام هذا الزمان الحاضر إيه لا تقاس فهمتوا لا تقاس لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا يبقى اللي هيصبرك اللي هيسندك انك تحط الصليب قدام اللي متجرب وتحط السماء قدام المجرب اكتر حاجتين يحصروا المجرب انه ما ينهارش وما ييأس وما يتذمرش وما يعترضش الصليب والسم يقول كلمتكم بهذا كان عمال يقول لهم هيطحنوكوا طحن كان بيكلمكم عن الآلام اللي هيشوفوها ليكون لكم فيه سلام بعد اللي قلته يبقى فيه سلام ده انت قلت هيعملوا فيكم ويساووا قال في العالم سيكون لكم ضيق انا ما وعدتش بغير كده ولكن ثقوا السماء انا قدم من هنا افهم بقى يعني ايه سيمسح الله كل دمعة من عيونكم هو في حد هيبكي في السماء ما فيش هي مقصود بيها انه اه تعويض عن كل الحزن اللي حزنته وكل الدموع اللي نزلت منك وكل الاوجاع اللي عدت عليك هيعوضك عنها أضعاف أضعاف وسيمسح الله يعني تخيل المسيح بيحط صباعه كده وبيشيل الدمعة دي يعني يقول لك تعالى في حضني بقى أقول لك أنا عملت كده ليه يعني لو ما فهمتش في الدنيا هتفهم في السماء فيحايلك في السماء ويقول لك تعالى بقى عارف لو كانت مشيت زي ما انت عاوزها تمشي ما كنتش تبقى معايا هنا في السماء عارف لو كنت طولت في عمر فلان شوية ما كانش هيبقى معانا هنا في السماء عارف لو كنت خفيت زي ما انت كان نفسك تخف ما كنتش هتبقى معايا هنا عارف لو الفلوس كانت جريت في ايديك زي ما كان نفسك كده ما كنتش هتبقى هنا فيمسح الله عمال بقى يحايلنا ويقول لنا ما انا كله كنت عشان اجيبك السماء حلوه السماء طب خلاص بقى هتفضل زعلان مني هتفضل تقول لي عملت فيا وسويت ولا هتقول لي اشكرك عشان كده السماء ما فيهاش غير أشكرك ليه لأن الواحد هيفضل يشكر بقى لما يستوعب ياه ده حتى العلقة اللي أنا خدتها كانت هدية والوجع طلع هدية والغلب والذل طلع هدية فطلعت فعلا ما كانش فيه في حياتنا غير هدايا بس بأشكال وألوان القنبلة اللي في البطرسية كانت هدية واللي عملوه في العريش كان هديه والغلب اللي بنشوفه في الأشغال وفي الشوارع هدايا هدايا بس هتترجم معناها في السماء أنا قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت يعني إيه أنك قلت في مسامعي يبقى ربنا اللي هيكلمك ويحايلك ويشرح لك ويقنعك ليه عمل فيك كده آخر حاجة أختم بيها إجابة السبعة النهائية أنا جربتها مع شخص محاصرني بالأسئلة كل أقول له حاجة يقول لي حاجة مخه يعني شغال زيادة قلت له بص يا ابني أنا مش هعرف أغلبك مش هعرف أغلبك أنت كل حاجة ليك فيها منطق ومعترض ومعك حق لأنك موجوع ومش عاجبك وجعك أنا مش قادر أقول لك حاجة بس أنا ما عنديش حقيقة أخرى أعرف أقولها لك ومتأكد منها غير ربنا بيحبك أم بكى وقال لي أنا كنت مستني الكلمة دي أنا ما فيش حاجة تفرق معايا غير إن أنا أفضل لسه مطمن إنه بيحبني أتاري المقاوحة دي كلها عشان هو فاكر هو مش بيحب نفسه ففاكر ربنا كرهه من كتر العند فقلت له بس انا ما اعرفش حاجه انا ما اعرفش غير الحقيقه العظمى اللي في المسيحيه اساس كل شرح وكل تفسير وكل حكمه ان الله محب يعني بيحبك تقول لي بقى جاب لك مرض جاب لك حادثه حرمك زلك بهدلك بص انا ما اعرفش وما افهمش ومش هعرف اقول لك ليه ومش ليه موضوع اكبر مني بس اللي انا متاكد منه انه لسه بيحبك وانه ما بيعملش حاجه غير بسبب الحب ده فلقيت ان الاجابه دي هي اللي فعلا طلعت في الجون هي دي اللي كان نفسه يسمعها ها يقول آه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به يعني الله في حبه صلب والله في حبه يصلب اولاده الله في حبه تألم والله في حبه يسمح بالألم لأولاده الله في حبه اتبهدل والله في حبه يسمح بالبهدلة لأولاده الله في محبته لأولاده اتظلم ويسمح في حبه لأولاده بالظلم إذا ما فيش حاجة ربنا بيعملها إلا بسبب حبه لأولاده طب ليه ومش ليه دي بقى في السماء نفهمها لإلهنا كل مجد وكرامة